أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا ثم أما بعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا أنزلا علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني أيام العشر من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء في رواية عند البيهقي قال ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني أن هذه الأيام التي نعيشها الآن هي أعظم أيام الدنيا أعظم الأيام أعظم من أيام رمضان نفسه والتقرب إلى الله عز وجل فيها بالأعمال أعظم وأزكى وأكثر أجرا من أي وقت آخر فهذه أعظم أيام الدنيا أعظم أيام الدهر فيها تضاعف الأعمال وفيها يزيد رصيد الإيمان وهذه هي الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل وهي العشر التي أتمها الله عز وجل على نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هنا بقى احنا عايزين نقف وقفة ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف هذا الأمر فقال وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين إيه القصة يا جماعة القصة إن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعد بني إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون فلما هلك فرعون سأل موسى ربه هذا الكتاب إنه ربنا سبحانه وتعالى يتنزل عليه بكتاب وهو التوراة يكون فيه بيان للحلال وبيان للحرام ربنا بيقول ووعدنا موسى ثلاثين ليلة لاحظوا في البقرة يقول ووعدنا موسى أربعين ليلة هنا قال ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ليه؟ ليه يقول وأتممناها بعشر ليه فرق ما بينهم ما قالش مرة واحدة ووعدنا موسى أربعين ليلة زي ما قال في سورة البقرة العلماء هنا قالوا أقوال أولا أغلب المفسرين على أن الأربعين ليلة هي شهر ذي القعدة والعشر هي العشر الأول من ذي الحجة يبقى فرق ما بين الأربعين ليلة دول قال إن هم 30 يوم أو 30 ليلة وعشر ليالي أخر التلاتين ليلة اللي هم تلاتين ليلة من ذي القعدة والعشر ليالي من ذي الحجة ذكر صاحب كتاب اللباب في علوم الكتاب أن الله تعالى أمر موسى بصيام ثلاثين يوما واللي هو كان يبقى شهر ذي القعدة كله فلما تم الثلاثين أنكر موسى الخلوف ريحة فمه من صيام 30 يوم فأنكر هذه الرائحة فتسوت فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك فأوحى الله إليه أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام فكانت هذه العشر أيام من ذي الحجة فصامها موسى حطوا دي كده في الاعتبار عشان لما نيجي نتكلم احنا نعمل ايه في العشر دي ادي معنى من المعاني المعنى الثاني قالوا ان الله تعالى امره بصوم ثلاثين يوما وان يعمل فيها ما يقربه الى الله تعالى ثم انزل في العشر التوراة فيبقى زمان العشر ده اختص بمزية واختص بفضيلة انه حصل فيها ايه انزلت فيها التوراة وكلمه سبحانه وتعالى في هذه العشر فلذلك فصلت عن الثلاثين فيبقى الثلاثين ليلة حصل فيهم ايه في الاولانيين صمهم والعشر انزلت فيها التوراة وكان وقت كلام الله لموسى العشر دول اللي حصل فيهم هذه المزية العظيمة وهذه الفضيلة الكبيرة لسيدنا موسى أن كلمه الله تبارك وتعالى أنا عايز أتوقف عند الآيات احنا كده عرفنا أن الآيات دي بتتكلم على الزمان اللي احنا متعايشين فيه اهو تعالوا بقى شوفوا المشهد ده كده وعيشوا في خيالك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قالوا سيدنا موسى قال لربنا وعجلت إليك ربي لترضى جري وساب القوم خلفه وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى فأول ما طلب طلب الرؤيا مشتاق نفسه يملى عينيه برؤية ربه الكريم أصل سيدنا موسى ده ربنا قال في حقه وألقيت عليك محبة مني فكل حاجة فيه بتحب ربنا فلما حب واشتاق جري وقال وعجلت إليك ربي لترضى فلما كانت هذه الأيام العظيمة أول ما طلب قال له ربي أرني أرني إيه يعني أرني إيه ما قالش ربي أرني أنظر إليك أرني إيه بقى قالوا تأدب فلم يقل أرني نفسك يا رب أو أرني وجهك يا رب تأدب فقال له إيه أرني خلينا أشوف أشوف إيه ما قالش أدب أرني أنظر إليك قال لن ابن الجوزي يقول إيه وكم أن موسى من لن تعب قوي من لن دي وكم أن موسى من لن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف فسوف تراني كأنه بيمنيه هو انت مش هتشوفني دلوقتي لكن هتشوفني بعد شوية هتشوفني لأني قضيت أن لا يراني أحد في الدنيا هتشوفني يوم المزيد في يوم القيامة يوم ما يمتع أهل الجنة بأعظم نعيم حين يرون رب العالمين فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق هنا بقى عنوان درسنا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ينفع يا جماعة يبقى شعارنا ويبقى شعار أيامنا دي في خلال العشر دول تبت إليك وأنا أول المؤمنين آه مطلوب مننا حاجتين دول تبت إليك وأنا أول المؤمنين يا ترى ممكن تبقى أنت أول المؤمنين في زمان أفضل أيام الدنيا في إيه أول حاجة تبت إليك وظيفة التوبة هي وظيفة العمر ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون كلنا لازم نتوب كلنا لازم نجدد التوبة التوبة هي اللي تعليك هي اللي ترفع رصيدك التوبة اللي احنا فاهمينها انها المفروض انها بتمحو اثر السيئات لا التوبة إذا تقبلها الله منك إن الله يحب التوابين يحبك فلو حبك تبقى أنت في أعلى منزلة فالتوبة تعليك قوي فعشان كده أول وظيفة عايزين نشتغل بيها في الأيام دي وظيفة إيه؟ التوبة التوبة طب احنا هنتوب من إيه؟ محتاجين نعرف إيه اللي احنا هنتوب منه لأن احنا بنفهم موضوع التوبة ده غلط انت يلا اول حاجة خطرت على بالك دلوقتي ايه تبت انت بتعمل ايه الذنب اللي جه في بالك دلوقتي واحد بيبص آه، نظر حرام واحد آه، بيقع في بعض التقصير في الفروض اللي ربنا افترضها عليه واحد لسانه مش عارف يمسكه فبرضه لسانه بيجيب حاجات هي دي الحاجات اللي بتبقى شغلة البال وفي الغالب ذنوب الشهوات صح اول ما اقول لك تبت تقول بس اتوب من كذا او كذا او كذا احنا فاهمين التوبة غلط الوظيفة دي علشان نحققها صح انا النهاردة عايز اتعلم معاك ازاي نجدد التوبة من معاني تانية خالص كان ابو ذر رضي الله عنه يقول هل ترى الناس ما اكثرهم وما فيهم خير الا تقي وتائب اعظم الناس مين يا إما تقي يا إما تائب وكان ميمون بن مهران يقول لا خير في الدنيا إلا لرجلين رجل تائب ورجل يعمل في الدرجات وهو ده درسنا تبت إليك وأنا أول المؤمنين تبت إليك ده أدي مقام التوبة والآخر الذي يعمل في الدرجات أدي أول المؤمنين كان في بعض الكتب كالحلية وغيرها أن رجلا قصابا رجل جزار أولع بجارية حب واحدة قوي كانت لبعض جيرانه كان مطلع عليها كانت جارية عند أحد الجيران فأولع بيها واشتهاها فأرسلها مولاها إلى حاجة في قرية الراجل صاحبها قال لها روحي جيبي لي حاجات من البلد التانية التاني صاحبنا عرف فخد بعضه وصار خلفها فراودها عن نفسها فقالت لا تفعل لا أنا أشد حبا لك منك أنا بحبك أكتر من حبك ليا ولكني أخاف الله فقال لها أنت تخافينه وأنا لا أخافه بقى أنت خايفة من ربنا وأنا مش خايف وأهم حاجة في دماغي شهوتي وخلاص فرجع تائبا فلما كان في طريق العودة لبلدته عطش والماء اللي كان معاه نفد حتى كاد يموت ويهلك فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله فقال ما لك قال العطش ال- النبي سأل الراجل التائب ده قال له ما لك إيه الأمر قال له عطشان وما عنديش مية والراجل برضه النبي ما كانش معه فقال تعالى حتى ندعو حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية قال له احنا كده طالما احنا في الجو الصعب قوي ده فتعالى ندعي ربنا ربنا يبعت لنا سحابة تظلنا لغاية ما نقدر نكمل المشوار لغاية البلد قال ما لي من عمل فأدعو به ما عنديش حاجة عملتها عشان أقول له يا رب أظلني به سحابة قال فأنا أدعو النبي قال له قال له طيب أنا هدعي وأمن أنت قال فدعا الرسول وأمن هو فأظلتهما سحابة حتى انتهيا إلى القرية فأخذ الرجل الجزار ده التائب إلى مكانه راح قعد في حتة فمالت السحابة له وتركت النبي فقال له زعمت أن ليس لك عمل إيه يا عم بقى أنت بتقول لي أن أنت ما عملتش حاجة في حياتك ده السحابة سابتني أنا وراحت لك أنت زعمت أن ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت فأضلتك أنت السحابة وتبعتك قال فلتخبرني بما كنت تعمل فأخبره بما كان فقال له النبي إن التائب من الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه قال له التائب ده عند ربنا فوق خالص لا يوازيه أحد في علو درجته هو مش طبعا مش هيفضل على النبي بس معناه انه درجته درجة عظيمة جدا عند رب العالمين هنجدد توبتنا وهنتوب ازاي الخطوة دي نعملها ازاي تبت اليك اول حاجة حط ذنبك قدامك وابكح على خطيئتك عايز تتقرب لربنا في هذا الزمان باعظم قربة افضل عمل تتقرب به في زمان العشر ابكي على خطيئة من خطاياك ذل وانكسر وتضرع له فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم القلب قاسي فلو القلب ده اتكسر وذل وافتقر والواحد قام لله بهذا المقام العظيم مقام الذل والانكسار يبلغ المنزلة العظيمة والعالية قوي دي ابكي على ذنب انا عايزك دلوقتي وانت معايا عشان تخرج تنفذ احنا في زمان التطبيق عايزك بينك وبين نفسك كده تفتكر ذنب وتعاهد ربنا الليلة دي انك تروح تصلي ركعتين وانت ساجد تقعد تجمع قلبك وتستغفر ربك وتتوب لربنا من الذنب ده بعينه مش عايز الكلام ال... الانشائي والكلام العام يا رب تبنا ليك واستغفرناك وخلاص ومش هنعمل كده تاني في ايه في ايه ايوه افتكر ذنبك عشان يكسرك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وحسنه الترمذي وصححه الألباني قال عقبة قلت يا رسول الله من نجاه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك كان عون بن عبد الله وهو من كبار سلفنا الصالح كان يقول كلام حلو قوي بيقول ايه جرائم التوابين منصوبة بالندامة نصب أعينهم ده تاب وربنا وفقه وبدأ يبقى إنسان صالح وبدأ يعرف طريقه لربنا بس قدام عينيه ذنبه ما نسيهوش جرائم التوابين منصوبة أمام أعينهم كل ما يتحرك كل ما حد يجي يقول له ما شاء الله عليك يقول له أنت ما تعرفش ربنا يغفر لي ويتوب عليا فلما الواحد يبقى عامل كده عمره ما يصاب بقى بالآفات اللي زي الكبر والعجب ويبقى حاسس بنفسه ويبقى شايف عمله وشايف نفسه حبتين جرائم التوابين منصوبة بالندم نصب أعينهم لا تقر للتائب عين في الدنيا كلما ذكر ما اجترح من نفسه بكى على ذنبه كل ما يفتكر هو عمل ايه يفتكر المشهد انه هيقف قدام ربنا الذنب ده اتغفر يا رب يكون اتغفر وربنا يكون تاب علينا منه لكن هتقف وتقرر عليه بين يدي ربك وهيقول لك عبدي عملت كذا يوم كذا ومش هتقدر تقول له لا لانك لو قلت لا سيختم على فيك وتنطق الجوارح وهتقول ايوه انا عملت فعشان كده ذنبك يبقى قدام عينيك بس لو ربنا غفر وتاب عليك منه وما عاتبكش عليه وقال لك عملت قلت أيوة وخلاص وانتهت المسألة لغاية كده يبقى ده أخف الأمر ويا رب يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يبقى ده أول معنى هتحط ذنبك قدام عينيك وتبتدي تبكي على خطاياك بين يدي ربك تاني خطوة عشان نحقق تبت إليك حدد الذنوب اللي انت بتقع فيها اعمل النهاردة لستة من عشر ذنوب عشر ذنوب بس من الذنوب اللي انت بتقع فيها واكتبها وجدد التوبة عليها ذنب ذنب يبقى في ذنب كده بيكسرك لما بتفتكره انا كنت اعمل كده انا كنت امشي المشي الحرام ده او كنت او كنت او كنت ده اللي بتكسر بيه نفسك وفي ذنوب انت كده كده بتقع فيها سواء كانت من كبائر او من لمم حدد عشر حاجات انت بتعملها وجدد توبتك ربنا قال بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره مفيش حد مننا ما يعرفش ذنوبه تعال انا اعلمك المعنى ده واتعلم معاك ازاي ممكن نتوب من حاجات احنا مش واخدين بالنا منها انا عايزك تتوب من تعلق قلبك بغيره قلبك بيحدف شمال كتير قلبك بيسيب سكته كتير انا عايزك تاخد المعنى ده بص كده واسمع معايا الايات دي وكأن ربنا بيقول لك ايه ربنا بيقول لك بقى قلبك يلتفت لحد غيري يحب حد اكتر مني يذل ويخضع لحد غيري هو ده معنى يا جماعة أإله مع الله الإله المعبود المعبود اللي هو إيه اللي بيحب وبيخضع ليه فلما يقول لك أإله مع الله بيقول لك هو ممكن حد أنت تكون بتحبه أكتر مني بتحب نفسك أكتر مني بتحب شهوتك بتحب الدنيا أكتر من ربنا أإله مع الله تعال نسمع الآيات ونستشعر المعنى ده ونحطه قدام عينينا وكأن ربنا بيعاتبنا فيا ترى قلوبنا دلوقتي هتقول ايه لما تسمع القلوب مش الآذان ربنا بيقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ربنا ولا الدنيا ربنا أفضل وربنا الخير ولا النفس والشهوات الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون هو مش اللي خلقك مش هو اللي فطرك مش هو اللي يعلم سرك ويعلم الأصلح ليك مش هو اللي مطلع على خباياك وخفاياك ويعلم انت تمشي سويا على صراط مستقيم ازاي وممكن تحيد وتبعد ازاي مش هو اللي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ينفع بعد كده تركن على غيره تفوض أمرك لغيره أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ينصرفون يبتعدون يميلون عني لغيري انت حاسسها ولله المثل الاعلى لما اكون انا باحسن لحد ودايما يطلب مني اديله ابني ربيته أكلته علمته سويت وسويت وبعد كده يبص لبره بعد كده يبقى أصحابه لما يتجوز تبقى مراته لما يعرف حد غيري يبص لبره ويسيب ولي نعمته تبقى قاسية ولا لا تبقى صعبة ولا لا أهو ده المعنى بيقول أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ما هي دي المشكلة أصل لو احنا عارفينه ما كانش يمكن أبدا نلتفت عنه لو احنا قلوبنا بجد داخل فيها حبه ما كانش ممكن القلوب دي تبعد عنه أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون مفيش حد هيفرج عنك كربتك مفيش حد هيقف معاك في محنتك زيه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وبعد كده تلتفت لغيره أإله مع الله قليلا ما تذكرون قليل قوي لما بتفتكروا قليل قوي لما بتتذكروا الغالب علينا الغفلة الغالب علينا الإعراض يبقى مش محتاجين نجدد منها التوبة يبقى تعالى النهاردة نتعبد ربنا في هذا الزمان العظيم الشريف بأعظم قربة فنتوب من تعلق قلوبنا بغيره تاني حاجة عايزك تجدد التوبة منها قلة تعظيمك ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره هو الأكبر في قلبك هو العلي الأعلى الكبير المتعال في قلبك بجد وانت راكع وانت بتقول له سبحان ربي العظيم بيبقى قلبك بيطلعها كده بمنتهى القوة والإحساس بعظم شأنه ما انت لو معظمه هتعظم أمره هتعظم نهيه تيجي ايدك تتمدر الحرام تلاقي حاجة جواك تقول لا ربنا ما يستحقش مني كده ربنا أصله عظيم وما ينفعش يهون عليا كده ما ينفعش مقامه عندي يبقى كده أنا لازم أراعيه هي كده بالظبط نفس المعنى ولله المثل الأعلى لما يكون حد أحسن إليك وتيجي في وقت من الأوقات والدك اللي نعمته عليك وخيره عليك وبعد كده ينفع إن حد مثلا يتريق عليه أو يتكلم عليه بأسلوب مش كويس قدامك وتفوتها المفروض ان هو في قلبك يبقى عامل ازاي ده ابويا ده اللي لحمي وخيري منه فالاحساس يبقى كده صح طب ربك يهون عليك من العجيب ان معاني التعظيم دي ربنا امرنا بالتعظيم ليه في اكثر من موضع في القرآن في سورة الحج اللي هو الزمان اللي احنا فيه دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن في سورة الحج ايتين طالبنا فيها بتعظيمه ربنا يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له في نفس السورة يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها فإنها من تقوى القلوب تعالى نتوب من قلة تعظمنا ليه أنا عايزك عملي تعملها ازاي احفر في قلبك المعنى بكثرة الذكر كبره كثيرا هنيجي في الآخر في الواجبات العملية وهنتكلم على الذكر ووظيفة الذكر وهنقول أهمية التكبير بس تعالى نعجل بيها دلوقتي عايزين نكثر من التكبير والزمن ده زمن تكبير بل من السنة المهجورة أن يكبر أيام العشر بس مش جماعة إنما جماعة إنه يبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفات يبتدي التكبير بعد الصلوات لكن دلوقتي يشرع التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تعالى نكبر ربنا ونعظمه ويبقى واجب عملي علينا كثرة التكبير وحاجة تانية عايزك تصلح الركوع تصلح ليه؟ الركوع كل ما انت راكع قل لقلبك بلسان حالك حس يا قلب يا رب من علي بأن يدخل اسمك العظيم في قلبي عشان لما ابقى راكع ابقى معظمك بجد عشان لما اتحرك في كل حاجة انت امرتني بيها ابقى معظم ليك بجد عظم ربك بقلبك تاني حاجة عايزين نتوب من ايه اللي تعظمنا ليه تالت حاجة عايزين نتوب من رضانا بالبعد عنه ساعات اسألك واسأل نفسي اخبارك ايه انت فين في الطريق تقول لي والله تايه حيران الدنيا خدتني شمال ويمين هموم الدنيا وكلنا عايشين الزمن ده والعصر ده والفتن دي فالدنيا بتاخدني حبتين يعني قريب منه ولا بعيد لا بعيد وراضي راضي انك تحرم نفسك من لذة القرب منه طيب بالله عليك عيش معايا برضو المعنى ده في خيالك وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الكلام ده متى جئتني قبلتك إن أتيتني ليلا قبلتك إن أتيتني نهارا قبلتك إن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا وإن مشيت إلي هرولت إليك ولو لقيتني بقراب الأرض ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ومن أعظم مني جودا وكرما عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم يبقى نايم عامل معصية يبقى في معصية الله وفي الخطايا والذنوب وربنا يرعاه وربنا يبقى حليم عليه وما يعجلش عليه العقوبة عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وابعت له الخير والرزق واللي تشتهيه نفسه يمكن يحس يمكن يراجع نفسه يمكن يستحي مني أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي اسمع بقلبك من أقبل إلي تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد ومن أراد رضاي أردت ما يريد ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد يا لو القلب ده تزول الأساوى عنه الران اللي على القلب ده يمحى لو كان كده قلبك كان ما يقدرش على المعاني دي قلبك كان يستغيث بربه انه يحس بقربه انه يتلمس رضاه يا جماعة بالله محتاجين نجدد التوبة كلنا من رضانا بالبعد عنه رابع حاجة تبت إليك يا رب من الغفلة عنك في كل لحظة الغالب علينا قلنا الغفلة معنى جميل قوي وقفت عليه في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سيدة جويرية قال لها انت كنت بتعملي ايه انت لغاية دلوقتي قاعدة في مصلاكي قاعدة بتسبحي قالت اه قال لها طب انا قلت اربع كلمات الاربع كلمات دول بكل اللي انت قلتيهم ايه هم دول قالوا ايه بقى بتقول انت سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد المخلوقات كلها ودي تعرف تحصيها يطلعوا كام تريليون ما احنا ما بقى عندنا كل شويه يقول لك التريليون التريليون بقى هو ده فيطلعوا تريليون التريليون ما تعرفش ما تعرفش تحصيه فبتقول عدد خلقه بص بقى ابن القيم بيقول الكلام ده في كتاب ليه اسمه المنار المنيف بيقول العبد كأنه بيعمل حاجتين بيقول له يا رب انت تستحق ان انا اسبحك بعدد خلقك بس انا غلبان مش هعرف اعمل كده مش هعرف انا اقول مليون مرة حتى ولا بعرف اقولها مئة الف مرة حتى بس انت يا رب تستحق ان انا اسبحك عدد خلقي فيا رب اجعل لي عندك تسبيح يوازي عدد خلقك يا رب اكتبها لي سبحان الله وبحمده بعدد لا حصر له بعدد خلقك بعدين يقول ايه ورضا نفسه ويا رب انا المفروض ان انا اسبحك على ما يرضيك اصله مش كل عمل صالح بيرضيه ربنا يقول ايه وان اعمل صالحا ايه ترضاه مش اي عمل صالح وخلاص مش انا اعمل صالحا لا يا رب اعمل صالح وترضاه فيا رب عايز اسبحك بس انا بسبح 100 مره ما ينفعوش يمكن دول ما بيرضوكش عايز اسبحك تسبيح ترضى عني بيه ويرضيك عني يا رب عدد خلقه ورضا نفسه وعايز اسبحك تسبيح تقيل قوي يثقل الموازين ايه اتقل حاجه زنة عرشه أثقل المخلوقات إيه أثقل المخلوقات عرش الرحمن فرب عايز أسبحك وأحمدك تسبيح وتحميد يكون تقيل قوي كده بثقل عرشك وبعدين قال ومداد كلماته علشان مداد الكلمات دي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ملهاش برضه فحب يقول عدد وكم وكيف عظيم جدا فقال المعنى ده فيه الحتة اللي انا عايزها اللي هي ايه احنا الاصل فينا الغفلة يا رب ومحتاجين نجدد التوبة يا رب ونقول كلنا دلوقتي بقلوبنا قبل لساننا تبنا ليك يا رب من قلة ذكرنا ليك يبقى نجدد التوبة رابعا من الغفلة عنه سبحانه وتعالى خامس حاجة عايزين نجدد التوبة من ظلمنا لنفسينا شوف ربنا يقول ايه ومن لم يتب فأولئك هم هم الظالمون كنا ما بنتوبش يا رب كنا ما بنجددش التوبة يا رب كنا فاهمين ان احنا عشان بنصلي او عشان بنمسك مصحف او علشان بنعمل شوية طاعات كده ان احنا كده تمام احنا محتاجين نجدد التوبة منها دي يا رب لقلة حيائنا منك وقلة تعظيمنا ليك وقلة خوفنا وخشيتنا لك محتاجين نجدد المعاني دي في قلوبنا ونرفع شعار في العصر تبت إليك تعالوا ناخد المعنى التاني بقى وأنا أول المؤمنين علشان تعرف أنت وفقت لتبت إليك محتاج تحقق أول المؤمنين علامة قبول التوبة الاجتهاد في الطاعة تبقى هتطلع الأول عنده في إيه ده السؤال اللي انت لازم تجاوب عليه في العشر دول عملي تطبيق هتعمل ايه كان سعيد بن جبير اذا دخل زمان العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه بيقطع نفسه بيجيب اخره في العشر دول فانت كمان هتجتهد في حاجة تكون تعرف توصل بيها للمقامات دي شوف الناس لما حبت تأمن على توبتها وتقوم لربنا بعمل فذ وكبير عملت ايه هذا العبد الصالح حبيب الفارسي الراجل ده كان من سكان البصرة وكان معروف انه ربنا سبحانه وتعالى افاض عليه بخيرات عظيمة وكان مجاب الدعوة قالوا ان كان سبب اقباله على ربنا وسبب توبته اصلا كان حضر درس من الدروس يا رب تبقى المجالس دي سبب في هدايتنا كلنا فكان حاضر درس لأحد العلماء الحسن ابن أبي الحسن فقال فوقعت موعظته في قلبي فخرج عما كان يفعل وأقدم على الله تبارك وتعالى بصوا بقى عمل ايه أول ما تاب عايز يقول لربنا يا رب أنا جاي لك بكلي انا واثق فيك يا رب انا عارف ان انا لو بقيت على سكتك مش هتضيعني آه الله امرك بهذا نعم امرك بالتوبة ولا لا امرك بالاجتهاد في طاعته ولا لا اذا لن يضيعنا راح عمل ايه فاشترى نفسه من الله اشترى نفسه من الله يعني ايه قال يا رب انا اسوى كام انا كل اللي معايا اهو وتصدق باربعين الف رقم ضخم راح متصدق بأربعين ألف على أربع دفعات الأول جه في أول النهار بعد التوبة وتصدق بعشرة آلاف فقال يا رب اشتريت نفسي منك بهذا أدي عشرة آلاف يا رب فدية يا رب تقبلني كده أنا اشتريت نفسي منك يا رب لتعتقها من النار هتصدق بعشرة آلاف ثم أتبعها بعشرة آلاف أخرى وقال يا رب هذه شكرا لما وفقتني له في اول النهار العشرة الاف الاولانيين دول انا عارف نفسي بخيلة شحيحة ومن يوقى شح نفسه الاصل في النفس ايه الشح قول لي انت كده انت ممكن تتصدق بألف جنيه بلاش العشرة الاف ما قعدتش تهرش شوية كده وتبتدي ألف وفي الزمن ده وداخل علينا عيد ولسه انا ما اتجوزتش او لسه انا عندي عيال وحصرف عليهم منين لا تقيلة قوي دي ألف لا صعب طب ما تخليهم اقل شويه ما ينفعش يبقى 10 جنيه ما ينفعش يبقى كذا مش كده هتلاقي نفسك عامل كده هو بقى عمل ايه راح دافع ال 10000 وراح جاي قال يا بقى ربنا من عليا بال 10000 طب والله لا انا مخرج 10000 تانيين شكرا لك يا رب على ما وفقتني له في اول النهار ثم اخرج عشرة الاف اخرى وقال يا رب ان لم تقبل مني الاولى ولم تقبل مني الثانية فاقبل مني الثالثة فهذه عشرة الاف ثم قال يا رب ان انت قبلت مني الثالثة فهذه عشرة الاف شكرا لك على القبول شفتوا عملها ازاي ففدى نفسه لربه هو ده صاحب العمل الفذ هو ده صاحب العمل الكبير هو ده اللي بيتقرب الى الله في زمان اعظم ايام الدهر بالعمل الكبير عند ربنا سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يلا هنتقرب لربنا وهنبقى اول المؤمنين في ايه انت ناوي تبقى اول المؤمنين في ايه في الحاجة اللي انت ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليك فيها انت ربنا فاتح عليك في الذكر انت ربنا فاتح عليك في قراءة القرآن انت ربنا فاتح عليك في حفظ القرآن انت ربنا فاتح عليك في اعمال بر ومساعدة الناس مساعدة الغلابة والفقراء وتجيب بطاطين في الشتاء ده وتوزعها على الغلابة وتروح ملاجئ وتقعد مع الأيتام وتسعى على أرامل هتفتح فين عايزك تبقى أول المؤمنين اللي هو انت أول واحد في الحي ده مثلا عمل فكرة دار تحفيظ اول واحد دخل كل دير في مسجد او اول واحد دخل مكيف في مسجد او اول واحد اول واحد في مجموعتك بجد دخل الجامع وخد كل شلته معاه انت اول المؤمنين هنا لازم المعنى ده يبقى في خيالك يا ترى هتبقى اول المؤمنين في ايه هتبقى اول المؤمنين في الصلاه روى ابو داود وصححه الالباني من حديث ام فروه رضي الله عنها كانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها هيصلي في أول الوقت وهيبقى أول المؤمنين بس مش أول المؤمنين بس بأن هو هيجيب في أول الوقت بس لا هيبقى أول واحد يدخل المسجد روى ابن أبي عاصم وصححه الألباني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغني أن الملك يغدو براية يبقى معاه راية كده مع أول من يغدو إلى المسجد أول واحد هيدخل الجامع وهيفتح المسجد أو أول واحد هيشهد الصلاة دي الملك من بيته أو من محله أو من المكان اللي هو انتقل منه للمسجد يبقى قاعد معاه ومعاه راية كده وبيحفه وبيحرسه فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله ويبقى معاه علشان دي جايزتك بقى النهارده ان انت تبقى في حراسه ملكيه ملك يحرسك لغايه ما تدخل بيتك وان الشيطان يغدو برايته الى السوق اول واحد يدخل السوق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير البقاع المساجد وشر بقاع الارض الاسواق اول واحد هيدخل المول هيبقى هو ده اول واحد يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله إلا إذا كان رايح بنية طيبة وما كانش الدنيا هي اللي واكلة قلبه ولا حاجة عشان بس المسائل تبقى منضبطة برضه طيب هتبقى أول واحد في الصلاة أول واحد هيدخل المسجد أول واحد في الصف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه يعملوا قرعة مين أول واحد يدخل ويبقى في الصف ومين اللي هيبقى في الصف الأول عند ربنا سبحانه وتعالى في المقابل بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث في سنن أبي داود صحيح الألباني بيقول لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله يا ترى هيأخروا فين بقى يأخروا يوم القيامة ولا يأخروا عن طريقه ولا هيأخروا عن ايه النبي ما قالش صلى الله عليه وسلم بس هيبعد واحنا لسه قايلين محتاجين نجدد التوبة من بعدنا عنه طيب هيبقى اول الناس شهود المسجد الصف الاول هيبقى ممن يشهد التكبيرة عشان تكتب له البراءتان زي ما انتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى أربعين يوما بصوا أربعين يوم برضه لسه قايلين ووعدنا موسى أربعين ليلة اللي يجيب أربعين يوم يدرك تكبير الأولى في الجماعة يعني كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني طب ده الصلاة عايزك لو انت مش الفارس هنا ما هو كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه في حاجات غير التاني انا بي ربنا بيفتح عليا في طلب العلم التاني ربنا بيفتح عليه في الدعوة التالت بي ربنا بيفتح عليه في اعمال البر والخير كل واحد مهيأ وميسر لما خلق له طيب لو انا ما فرحتش في ده ممكن ابقى الفارس واول المؤمنين في الصدقة مثلا تعالوا شوفوا القصة الجميلة دي الحديث رواه الامام احمد في المسند وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وصححه الالباني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس الصدقة بتاعتك انت كنت تصدقت في حياتك بقد ايه الاف كنت بتتصدق كل قد ايه كل اسبوع كل يوم كل شهر كنت بتتصدق بصدقات كبيرة تيجي تبقى ايه ظلة وتبقى من الذين يظلهم الله بايه بظله فتأتي في ظل صدقتك لو انت كنت مصدق بصدقة كبيرة تبقى كذلك لك يوم القيامة شوفوا بقى رواة الحديث ده منهم رجل يدعى يزيد بيقول فكان أبو الخير مرثد من رواة هذا الحديث لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة عارف ولو ان انت حتة حلويات ولو ببنبناية او بصلة بصلة اي حاجة يا عم بصلة المحب اي حاجة الاثر في صحيح ابن خزيمة باسناد حسن ان مرثد ابن ابي عبد الله هذا كان اول اهل مصر يروح الى المسجد اهو الراجل من بلدياتنا فلازم يعني نكرمه الراجل كان اول من يروح الى المسجد اهو اول المؤمنين يقول وما رأيته داخل للمسجد قط إلا وفي كمه صدقة إما فلوس إما خبز إما قمح حتى قال ولربما رأيت البصل يحمله فأقول له يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك بصل إيه يا عم اللي أنت جاي بيه دلوقتي قال فيقول يا ابن أبي حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته هتبقى أول المؤمنين في باب الصدقة هتبقى أول المؤمنين في عمل المعروف الحديث رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف عمل الخير تقي مصارع السوء خايف أنت ربنا يعاقبك عقوبة على معصية من المعاصي ما كلنا اتفقنا أننا أهل ذنوب ومعاصي وكل بني آدم خطاء وكلنا نخاف أهي دي الحل هو ده الحل هو ده العلاج صنائع المعروف اعمل خير عشان ربنا لا يعجل لك بالعقوبة تقي مصارع السوء والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وكل معروف صدقة بعدين بقى الشاهد اهو وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة وأول من يدخل الجنة أهل المعروف أهل الخير اللي كانوا بيعملوا معروف في الناس أهل الخير هم أول الناس دخول الجنة عايز تبقى من أول المؤمنين في الباب ده عايز تبقى من أول من يدخل الجنة يوم القيامة تبقى من أول من يسدي المعروف على الناس في كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين أبي العالية بيقول كنت عند عثمان بن أبي العاص وده من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان له خدوا بالكم بقى عشان تشوفوا الصحابة كانت بتعيش ازاي بتعبد ربنا ازاي بيقول وكان له بيت يذكر الله تعالى فيه ويأتيه فيه أصحابه عامل أوضة بيقعد فيها عشان يعرف يتعبد ربنا دي أوضته عامل بيت البيت ده بتاع ايه بتاع العبادة يستقبل فيه الناس ويذكر فيه ربنا قال فأتيته في عشر ذي الحجة جيت له في الزمان ده في عشر ذي الحجة فمر رجل بكبش وانا واقف فبص لقى واحد جاي ومعاه في ايده خروف معدي فقال بكم الكبش قال باثني عشر درهما ابو العالية بيقول انا كنت عنده فلما الراجل عدى فقلت له الخروف ده بكام احنا بقى في زمان العشر بتاعه يمكن عايز يذبحه ولا حاجة على العيد يعني فقال له بكام الخروف بكام الكبش قال باثني عشر درهما باثناشر درهم قال لو كان عندي اثنى عشر درهما لاشتريت بها له كبشا بيقول ده انا وكان معايا 12 درهم بيقول انا قلت كده بيني وبين نفسي لو انا معايا 12 درهم دلوقتي كنت اشتريته وكنت اديت الراجل الصالح الصحابي ده عثمان بن ابي العاص واديته منه فذبحته فاكلته واكلت عيالي اديت الصحابي وكمان اكلنا العيال فلما نظرت إليه وجدته يعطيني صرة فيها خمسين درهما بس هو لسه بيفكر في الموضوع لقى الصحابي عثمان بيطلع له خمسين درهم وبيقول له خذ هذه قال فوالله ما رأيت خمسينا قط كانت أعظم بركة منها أعطانيها وأنا إليها محتاج وهو طيب النفس رحمة الله عنه الخمسين بقت بركة عليا وربنا فتح عليا بيها فتح عظيم جدا هم كانوا كده ده بقى ما عادش حسبها ولا بتاع انه علشان يدخل عليه السرور علشان يدخل عليه العيد ويبقى يجيب لحمة العيد ويظبط الناس ويبقى مفيش اي مشاكل هكذا هتبقى انت اول المؤمنين في فعل المعروف هتعمل ايه هتروح من بكرة وهتفكر تروح لجمعية معينة او الى ملجأ او الى مكان انت عارف ان فيه غلابة وناس محتاجة وهتروح تعمل لهم اي حاجة تدخل بيها السرور عليهم وهيبقى ده مشروعك عشان تبقى اول المؤمنين في زمان افضل ايام الدنيا وتبقى انت فارس في الميدان ده هتبقى اول المؤمنين في ايه صلاة صدقة ذكر يا ترى هتذكر ربنا ذكر عظيم جدا في الزمن ده بحيث ان انت تتقرب لربنا باعظم الاعمال اصل اعظم الاعمال في زمان العشر الذكر يا ترى هيبقى انت هنا هتبقى الفارس الذاكرين الله كثيرا والذاكرات تعال شوف الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فالنبي طلب مننا ده فأكثروا فيهن لما النبي يقول لك كتر يلا اديني أرقام النبي بيقول فأكثروا تيجي في بالك قد ايه 100 200 300 1000 النبي بيقول فأكثروا فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أنا عايزك تتقرب لربنا وتبقى أول المؤمنين في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أغششك أقول لك الأحاديث اللي ورد فيها أفضل الأذكار وأفضل أحوال الذاكرين عشان تتقرب بها لرب العالمين روى البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى أحب الأعمال ربنا إيه؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله دي تديني إنك تذكر كتير قوي ويبقى الذكر على لسانك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر كبر الله أكبر الله أكبر زي ما قلنا يبقى لسانك لا يفتر وقال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابن ماجه والنسائي وحسن الألباني أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله طيب عايز ايه كمان من الحاجات اللي تعلي الرصيد قوي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل اي الكلام افضل قال ما اصطفى الله لملائكته الحاجة اللي ربنا اصطفاها للملائكة اللي هي ايه بقى سبحان الله وبحمده دي من افضل ما يتقرب به الى رب العالمين وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خدوا بقى الحديث ده عشان في حتة جديدة الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئتي مرة مش مية مئتي مرة مئتين مرة في يوم لم يسبقه أحد مش احنا لسه قايلين أول المؤمنين لم يسبقه أحد هتبقى أول الناس كلها لم يسبقه أحد كان قبله ولم يدركه أحد كان بعده إلا من عمل بأفضل من عمله يبقى هو ده بقى عايزين نكتر منه قوي عايزك تقوله زي ما ربنا يفتح عليك عندنا أقل حاجة اهو قولها عشان بقى احنا في أفضل الزمان قال من قال ايه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئتي مرة مئتين مرة مفيش حد يوازيه ومفيش حد يعلوه يبقى هو أول المؤمنين في باب الذكر بل أول المؤمنين في الأعمال عايزك تبقى أول المؤمنين في الدعاء فتاخد بالك قوي ابن القيم في زاد المعاد بيقول وكان صلى الله عليه وسلم يكسر الدعاء في عصر ذي الحجة تدعي في أوقات ومواطن الإجابة تدعي ما بين الأذان والإقامة تدعي في السحر السحر يا جماعة دلوقتي احسب بقى كده دلوقتي الليل قد ايه 12 ساعة واحنا عايزين الثلث الاخير منه طيب بالظبط مقدار الليل اقسمه بقى كده 3 3 يبقى 4 ساعات 4 ساعات 4 ساعات 4 ساعات يبقى هيبتدي من الساعة 1 الثلث الاخير اللي هو بينزل فيه رب العالمين يبقى من الساعة 1 لو ربنا فتح عليا وكنت بقى بصوم الايام دي وجيت في وقت السحر وانا بتسحر ولا حاجة ونص ساعة اخر نص ساعة او اخر ربع ساعة زي ما ربنا هيفتح عليك ودعاء مستمر ومفيش افضل من الدعاء في الوقت ده افضل من الصلاة نفسها انا عايزك تعمل افضل الاعمال افضل الاعمال في كل حاجة ابن القيم ليه كلام حلو قوي في مدارج السالكين بيتكلم على حكاية الفاضل والمفضول فبيقول افضل عمل لما تعرف ان عندك مريض هو عيادته لا ورايا درس لا ورايا لا عيادة المريض افضل افضل عمل تعمله انت النهاردة عملت عمل خير وهتفرق حاجة على فقراء مثلا فيجي لك اخ يقول لك يا عم امسك لك مصحف احنا في وقت دلوقتي بتاع قرايه وذكر وكذا لا الافضل العمل اللي انت بتقوم بيه ده افضل عند ربنا من ايات القران اه افضل من قراءة القرآن اذكار الصباح والمساء في وقتها لو انا بعد الفجر بعدين قعدت اقول انا عايز اصل اختم كام ختمه كده في العشر دول وتسيب مقام الذكر لا افضل حاجه في الثلث الاخير من الليل ان انت تاخد جزء من الصلاه عشان تصلي صلاه الليل وان انت تدعي في اخر الوقت افضل من انك تعمل فيهم اي حاجه تانية افضل العمل ان انت النهارده ربنا فاتح عليك مثلا انت دلوقتي في باب سعي على الرزق وتاخد نيه تاخد نيه ما انت هتنزل تشتغل وانت هتروح كليتك وانت هتعمل كذا وكذا وكذا مصالح الناس اللي هتقوم بيها انك تقوم بالعمل ده اللي هو فرض في رقبتك وواجب عليك ده افضل من قرايتك للقران شوفوا المعاني ازاي بس احنا ما بنفهمهاش ليه بقى عشان احنا نيتنا مشوبه لما بنخرج للدنيا بيبقى دماغنا في الدنيا فما بتحسش بالمعاني دي فتيجي تقول لي انت هتيجي تقول لي دلوقتي ما اسيب المصحف واروح اشتغل ما هو مش هينفع هو ده لان احنا ما عندناش فقه الفاضل والمفضول عايز تعمل افضل الاعمال ما انت ست البيت هتشتغل في البيت والراجل هينزل شغله وكل الناس هتقوم بمصالحها الحاجات دي لازم ناخد فيها نية نية ايه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا ايه اهي اول اهي هتبقى اول المسلمين لما تحقق المعنى ده لما تبقى ايه تحقق معنى عبودية الله في كل حاجة في حياتك عايزك في الوقت ده تتعبد ربنا وتبقى اول المؤمنين بانك تصوم الايام كلها بس تجود الصيام يعني التسعة ايام الاولانيين دول عايزك تصومهم وتجودهم يعني ايه تجودهم يعني النهاردة صمنا بس لساني فلت شوية او ضيعت وقت شوية او ما حسيتش بمعاني الصيام اللي هي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصيام بيجيب تقوى ما جابش التقوى دي لكن بكرة ان شاء الله اعاهد ربنا والنهاردة وانا بفطر يبقى يا رب من عليا ان بكرة شفتوا الراجل لما دفع العشر تلاف والعشر تلاف بكرة بقى احنا هنصوم بكرة بنية ايه يا جماعة شكر على اننا ربنا من علينا ان احنا هنصوم النهاردة وهنمشي كده يوم بيوم كل يوم نقول اللهم لك الحمد ان انت منيت علينا باليوم ده هنصوم بكرة يا رب شكرا ليك على اليوم اللي قبله ونمشي كده على طول لغاية يوم عرفة اتفقنا يبقى الصيام اعتكاف جزئي وكلي جزئي هتيجي تقعد ما بين المغرب والعشاء قعدتك دلوقتي يلا كلنا نحتسب القعدة دي الساعة دي اللي قضيناها مع بعض تكون يا رب اعتكاف في بيتك ويكون ثوابها في موازين حسناتنا كلنا يبقى جددنا معنى الاحتساب في الاعتكاف هتقعد في المسجد الوقت ده هتقعد قعدة الشروق من بعد صلاة الفجر لغاية شروق الشمس هتقعد بعد العصر لو انت عندك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى بعد صلاة العصر خير من أن أعتق أربعة من ولدي إسماعيل أو أن أعتق أربع رقاب دي معناها إيه؟ إن القعدة دي قيمتها كأنك بتتقرب لربنا بعتق الرقاب دي وأنا دايما أقول إيه؟ أعتق تعتق كأنها إن شاء الله تكون ثوابها أن يعتق بها الرقاب يوم القيامة عايزين نعتكف في هذا الزمان لما تبصوا في اثار السلف كانوا بيعملوا كده السلف كانوا يصوموا هذه الايام تراجم السلف واحد من كبار الحنابلة كان اسمه عبد الرحمن البعلي ابنه بيحكي عن عبادة ابوه يقول وكان يلازم قيام الليل في الثلث الاخير ويتلو بين العشاءين ويقرأ قرآن بين المغرب والعشاء ويصوم الايام البيض وستا من شوال وعشر ذي الحج ادي حال السلف الحافظ ابن عساكر ده اللي هو صاحب اكبر موسوعة حديثية تاريخية تاريخ دمشق ده في 80 مجلد ابن عساكر ده بيحكوا عن عبادته بيقولوا كان بيعمل ايه يقول كان على ذلك 40 سنة تلمذته 40 سنة يلزم الصف الاول في الخمس ويعتكف في رمضان ويعتكف العشر من ذي الحج يعني كانوا كذلك يصنعون يبقى تتقرب لربنا سبحانه وتعالى بذلك طيب النهار ولا الليل النهار ولا الليل يعني اجتهد قوي قوي ما هو يا ده يا ده ما هو يا وقت هرتاح فيه والوقت التاني هشد فيه النهار ولا الليل يا جماعة في ايام العشر من ذي الحجة النهار كلام تحقيق لشيخ الاسلام تيمية بيقول فيه انه نهار اللي هي ايام يعني ايام ذي الحجة اعظم من ايام رمضان نفسها لكن ليالي العشر الأواخر من رمضان خير من ليالي العشر من ذي الحجة قال لي الأصل في ليالي العشر من رمضان حاجتين النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان بيحييها ما كانش بينام فيها كان يشد المئزر وكان يعتكف هذه الأيام ويصليها كلها الليلة كلها بيصلي فيها عشان ايه ليتحرى المعنى الثاني اللي هو ليلة القدر ليلة القدر فيها انما ايام ذي الحجة فيها يوم عرفة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس ولم يرى في يوم اكثر عتقاء من النار من يوم عرفة والكلام عام الكلام عام يعني مش بس اهل الموقف يمكن انت بنيتك كمان عشان كده احنا عايزين في زمان العصر شعارنا يبقى تبت اليك وانا اول المؤمنين اول المؤمنين قلنا صلاة صدقة اعتكاف اعمال بر افتح فيما تستطيع واجتهد لا سيما في النهار يعني عايزين نظبط نومنا يبقى ن- لما تيجي تنام نام في الليل ولو هتصلي في الليل يبقى ممكن تصلي يعني ما تبقاش صلاة الليل زي صلاة رمضان ممكن تصلي لك نص ساعة مفيش مشكلة ممكن تصلي بما يتيسر لك لكن اجتهد قوي قوي في النهار عايز من الفجر للمغرب في الغالب ما تنامش فيهم اللي هيقضي مشاغله يقضيها لكن في الوقت ده بقى يقرأ كثيرا اقل حاجة تجيب ختمة لاقل واحد يعني كل يوم تقرأ اقل حاجة ثلاث اجزاء اللي ما قراش يعوض ويشد في الايام الجاية بحيث يختم على يوم عرفة يوم عرفة يقعد بقى كده يعتكف له شوية فيهم ويختم فيهم اقل حد يختم ختمة واحد تاني ربنا هيفتح عليه فيبتدي يضعف ده اللي هيجيب ختمتين اللي هيختم كل ثلاث على حسب كل واحد ومقدرته يقرأ قراءة كثيرة وقلنا يعظم جدا جدا جدا ويبقى ده اهم حاجة عنده وظيفة التوبة ووظيفة الذكر عشان يحصل الدرجة العالية دي ويتعبد ربنا بقلبه احنا قلنا الكلام ده في حتة التوبة لما قعدنا نتكلم على المعاني اللي احنا محتاجين نجدد التوبة فيها وعايز اختم بيها برضو عايزين نحج بقلوبنا يعني انا بقولها كده وبقالي ثلاث سنين بكررها ومحتاج معاكم نجدد المعنى اقول اذا كنا قد حبسنا العذر ان احنا ما عندناش المقدرة يا رب ان احنا نطلع نحج السنة دي او حالت بيننا وبين الحج ظروف اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الاجر يا رب اكتب لنا كلنا بقلوبنا وبنيتنا ثواب حج هذا العام ممكن كده اه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم قال ان اناسا بالمدينه كان طالعين في غزوه بيقول لهم في ناس في المدينه سبناهم ما سلكنا واديا ولا فجا الا وهم معنا حبسهم العذر ما عملناش حاجه الا وربنا بيكتب لهم ثوابهم بالظبط زي ما احنا بنشتغل ليه حبسهم العذر فيا رب هم دلوقتي قاعدين في الحرم وبيصلوا الصلاه ب ألف والواحد كده لما يشوف الصلاة في الحرم ولا حاجة في أي وقت من الأوقات وقلبه يتقطع على الحرم والحرم ما شاء الله بالملايين المملينة دلوقتي فيقول يا لو كنت هناك اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر هو أنت ممكن تكتب لك كده أقسم بالله آه ممكن تصلي العشاء اللي أنت صليتها دي وربنا يكتبها لك بمئة ألف آه والله العظيم يا شيخ إيه الكلام أنت هتقول كلام دروشة والله صح إزاي بنيتك ان انت تنوي بقلبك يا رب والله كان نفسي ان اصليها في الحرم بس حال بيني وبين الحرم شواغل وقواطع واعذار اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الاجر عايزين نجدد المعنى ده نجدد النية في كل حاجة هم دلوقتي فين هم دلوقتي لسه ما ادوش المناسك لما هيجي يوم التروية هيبتدي يروحوا على منى وهتبتدي تسمع انت في الفضائيات وتسمع مناسك الحج وانت بتشوف المعاني دي كده وقلبك مشتاق شفتوا شوق سيدنا موسى لما قال له ارني قل له ارنا مناسكنا بقى ارنا مناسكنا وتب علينا يا رب ارنا مناسكنا بقلوبنا يا رب لان احنا مش قادرين نعملها باجسادنا يا رب فيبقى في يوم التروية تروي قلبك وفي يوم عرفة تتعرف على ربك وفي مزدلفة تتزلف يعني تتقرب لربك وفي منى تبلغ المنى بالقرب من ربك يرجموا ترجم انت حظ الشيطان من نفسك هم يذبحوا تذبح انت الدنيا اللي جواك تعمل اعمالهم بس انت بقلبك عسى ان تبلغ منزلتهم لعل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر أجمعين أسأل الله تعالى أن يتوب علينا توبة يرضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب يا كريم يا أكرم يا جواد يا رحيم يا رحمن من علينا أجمعين بأفضل الطاعات والقربات في هذا الزمان العظيم يا رب من علينا بالاجتهاد في طاعتك يا رب من علينا بأن نكون أول المؤمنين عندك يا رب وتقبل منا أعمالنا بقبول حسن وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تحرمنا خيرك بذنوبنا لا تحرمنا فضلك بمعاصينا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك يا رب مسألة المسكين ونتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه فيا رب يا رب يا رب تب علينا وارحمنا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين تقبل يا رب توبتنا اغسل يا رب حوبتنا أجب يا رب دعوتنا ثبت حجتنا اسلل سخائب صدورنا اللهم تول أنت أمورنا ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم